لا والذي فطر السماء ما هم لأمة خير خلق الله بادأ وانتهاء ما هم لأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم لأمة خير
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فلا يزال حديثنا موصولا مع حقيقة الشيعة وكنا قد تكلمنا فيما سبق من لقاءات عن موقف الشيعة من كتاب الله عز وجل وبينا من كتب القوم اعتقادهم تحريف كتاب الله عز وجل وما سلم من التحريف عندهم فقد حرفوه هم بالتأويل الباطني حيث أولوه تأويلا يأباه العقل والمنطق والذوق والواقع وكل شيء وآخر مسألة سنتكلم فيها عما يتعلق بموقف الشيعة مما من كتاب الله عز وجل هو اعتقادهم ودعواهم تنزل كتب إلهية على أئمتهم وهذه دعوة للأسف موجودة في كتب القوم فمن هذه الكتب التي يزعمون أنها أنزلت على الأئمة ما يسمونه بمصحف فاطمة رضي الله عنها فتدعي كثير من كتب الشيعة نزول مصحف بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يسمونه بمصحف فاطمة فيروي الكليني في الكافي بسند صحيح كما يقول علماؤهم عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله يعني جعفر الصادق وذكر حديثا طويلا في ذكر العلم الذي أودعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند أئمة الشيعة فيما يزعمون ويفترون وفيه قول أبي عبد الله جعفر كما يفترون عليه وإن عندنا لمصحف فاطمة عليه السلام في ضمن الحديث الطويل هذا قال جعفر وهذا في الكافي للكليني بإسناد صحيح كما يقول غير واحد من علمائهم والكافي أصلا عندهم هو أصح كتاب بعد كتاب الله فيقول أبو جعفر فيقول أبو عبد الله جعفر الصادق كذبوا عليه وإن عندنا لمصحف فاطمة عليه السلام قال أبو بصير وما مصحف فاطمة عليه السلام فقال جعفر الصادق مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات ما فيه من قرآنكم حرف واحد فهذا النص الواضح الصريح والموجود في أصح كتب القوم يثبت أن عند الشيعة مصحفا يسمى بمصحف فاطمة وهذا المصحف أوحاه الله عز وجل بزعمهم إلى فاطمة وهو مثل القرآن الذي أنزله الله على عبده ورسوله لكنه يفوقه في الحجم ثلاث مرات ولا شك أن هذا الكلام في غاية الكفر إذا صح لأن هذا فيه دعوة تنزل, تنزل كتب على أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما لا يكون أبدا ويلزم منه أن تكون فاطمة نبية ولم يقل بهذا أحد من الإنس ولا الجن ولا حتى الشياطين يقولون هذا الكلام ولا تحملهم عليه ولا يحملهم عليه شيء قط إنه لا يعي ولا يقول هذا الكلام إلا مجنون فقط هذا كلام خارج عن نطاق العقل يعني اللي بيقول هذا الكلام ده إنسان فقد كل شيء فقد الوعي حتى ينطق بمثل هذه الترهات لكن طبعا الجماعة الكذابين عندهم واثقين جدا ان العوام مش فاهمين حاجة ومش هيعترضوا لان ممنوع يعترضوا لان هذا كلام كله معصوم كما سنذكر بعد قليل فبالتالي ما يقدرش يعترض على المعصومات دي كلها ولازم يصدق هذا التناقض كله اوله واخره ويعيش وما الحاجة لنزول مصحف على فاطمة رضي الله عنها وقد أنزل الله على أبيها كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا هذا الكتاب الذي جمع كل شيء وأوعاه ما الداعي إلى نزول مصحف على فاطمة رضي الله عنها والله سبحانه يقول في كتابه العزيز ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فماذا بقي بعد القرآن حتى ينزل على مصحف على فاطمة أو غيرها رضي الله عنها وبرأها الله من كذب هؤلاء المجرمين ثم سلمنا أن هناك مصحف فاطمة المزعوم هذا أين روايات هذا المصحف ما فيش حد جمع منه ورقة كده ولا حاجة ما في عند أحد من الشيعة اليوم شيء من هذا المصحف الأثير طبعا هم لما بيزنقوا بيحيلوك على الجهالة يقول لك ده هو مع المهدي المنتظر اللي هو أصلا مش موجود يعني حاجة مخترعة مش موجودة لما لما تدوخ عليها خالص وتغلب معاهم يقول لك هو برضه مع الإيه مع المهدي اللي هو أصلا مش موجود هو راخة ولا هيوجد أبدا مهديهم هذا وهم أسطورة خيال يعني طيف طيف باطل في كتاب الكافي أيضا بسنده عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يظهر الزنادقة في سنة ثمان وعشرين ومئة وذلك إن وذلك أني نظرت في مصحف فاطمة عليها السلام فبرضه السائل قال له قلت له وما مصحف فاطمة دي مفاجأة حتى من من جعفر الصادق لأصحابه كل ما يقول لهم حاجة يقول لهم مصحف يقولوا فين المصحف ده ايه ده عبارة عن ايه يعني فقال جعفر زعموا وكذبوا على جعفر إن الله تعالى وركز بقى معايا بقى وامسك نفسك لما قبض نبيه عليه السلام دخل على فاطمة عليه السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله كلام جميل فأرسل الله إليها ملكا يسلي غمها ويحدثها بعت لها ملك يسليها فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين الله ما تعرفش ده ملك ولا إيه ده الأئمة الأئمة معصومين وعارفين كل حاجة دي بقى أم الأئمة كلهم سيدة فاطمة الزهراء البتول أم أبيها كما كان يقول صلى الله عليه وسلم دي أم الأئمة المعصومين كلهم دي منبع الخير كله فمعقولة ما تعرفش ده ملك وجاي من عند ربنا وجاي يسليها في وفاة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم تعرفش يعني وهو كان الأئمة بعدها أولاد هيعرفوا ايه الكلام دوت فبيقول فشك فشك فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين خافت يعني ومش عارفة ايه اللي بيحصل فقال لها إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي يعني هذا الملك كان بيجي كده صوت يعني وما أدراك أنه ملك إذن كلام تأليف كلها بعضها تخاريف يعني فاحنا بنتكلم في عقل إيه ومنطق إيه فقال إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي فأعلمت بذلك فجعل أمير المؤمنين يكتب كلما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفا قال ثم قال أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام ولكن فيه علم ما سيكون أو علم ما يكون طلع في الآخر هذا المصحف الذي كان يمليه الملك على السيدة فاطمة الزهراء عافاها الله من كذب الكاذبين واجترائهم هذا الكتاب شوف هذا كان الآن سيتغير على قليل سيأتي عنهم الروايات ما يناقض هذا القول الآن يقول ليس فيه من الحرام والحلال شيء إنما فيه علم ما سيكون فيه علم المستقبل الأمور الغيبية يعني دي أنأح دي أصعب وفي حديث آخر من أحاديثهم قال أبو عبد الله برضو كما يرويه الكليني فهذا الكليني فيه كل حاجة والعكس وهم قالوا كده كثير من كبرائهم قالوا كانوا بيشتكوا من كده إن عندنا في كتبنا كل شيء وعكسه ده عنده ذكاء زايد يعني أسرار بقى أسرار طب ما ما نفهمهاش احنا دي يعني في اه ولا حصل اه وواحد تاني يقول لك ما حصلش والاثنين معصومين واشتغل بقى انت بقى فكر انت بقى يا سلام حاجة تجنن صراحة فالكليني برضه هو هو اللي روى من شوية خبر جعفر الصادق اللي هم كتبوه على جعفر يعني إن هو قال ان ليس فيه من الحلال والحرام شيء فيه ما سيكون هو نفسه بلحم ودمه بكذبه روى عن جعفر الصادق برضه هو هو في حديثه عن مصحف فاطمة المزعوم هذا قال جعفر زعموا ما أزعم أن فيه قرآنا وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد حتى فيه الجلدة ونصف الجلدة وربع الجلدة وأرش الخدج طب مش دي أحكام دي مش دي أحكام الديات والعقوبات دي ولا حدود دي ولا إيه ما دي أحكام أهي يعني طلع فيه أهو أنا مش عارف فيه إيه كمان طبعا المعضلة مش فقط في نزول هذا في في هذه الكذبة في حد ذاتها وهي نفسها معضلة كبيرة يعني لكن المعضلة فيما تضفيه هذه الكذبة على الأئمة من علم الغيب ده المقصود ده الهدف إن المصحف اللي عندهم ده اللي قد المصحف ثلاث مرات بتاعنا هم كل حاجة عندهم كده حاجات ما شاء الله فيها البركة كلها حجم عائلي المصحف بتاعهم عشرين ألف آية مصحف فاطمة قد مصحفنا ثلاث مرات هي يا جماعة كانوا يعني مش مصدقين باين فكل حاجة كده بيجيبوها كده بالحجم الكبير عشان هم هيبقوا كتير فتكفيهم كلهم يعني تكفيهم كلهم يكذبوا فيها براحتهم يعني فالمصحف الكبير دوت كان كله علم غيب طب علم غيب هذا يعلمه الله عز وجل فقط لكنهم حريصون ان هو يعني بيرمي لقدام ان ما عند ائمتنا المعصومين هو علم الغيب فأم اي حاجة اقول لك عليها تحصل بكرة تصدق وده فيه اضفاء للالوهية عليهم وطبعا بالتالي أي حاجة تنسب لهم مقبولة يعني انسب أي خرافة ليهم مقبولة ده هم عندهم علم الغيب وهم معصومين وعارفين كل حاجة و... وبالله تستدفع البلايا في كتاب دلائل الإمامة وهو أيضا من كتبهم المعتمدة هذا الكتاب فيه لطيفة عجيبة مؤلف هذا الكتاب اسمه محمد بن جعفر الطبري محمد بن جرير الطبري مؤلف دلائل الإمامة هذا اسمه محمد بن جرير الطبري ولكنه ليس صاحبنا المؤرخ الشهير شيخ المؤرخين محمد بن جعفر بن جرير الطبري سني ليس هذا هو هذا هذا محمد بن جرير آخر شيعي وهم أنفسهم يلعبون بهذا فإذا أرادوا أن يلبسوا على الناس ويشبهوا عليهم نقلوا كلاما من كلام محمد بن جرير الشيعي الطبري برضه وقالوا وقد قال قال محمد بن جرير الطبري ونقولوا الكلام بتاعهم هم عن الشيخ بتاعهم فيظن السني العامي اللي مش عارف ان ده الراجل بتاعنا احنا المؤرخ شيخ المؤرخين السنة وهو غيره ده راجل تاني خالص ده راجل شيعي محترق اللي هو محمد بن جرير بن رستم الطبري تمام ففي كتاب دلائل الإمامة لمحمد بن جرير بن رستم الطبري شيعي قال وهو يصف هذا المصحف واسمع بقى كده وايه وتمتع اضحك بقى من قلبك يعني بيصف هذا المصحف الذي عند فاطمة اللي نزل عليها الملك به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم شوف ده كان كتب في كام سنة الكلام دوت قال فيه خبر ما كان وما يكون إلى يوم القيامة وفيه خبر سماء سماء وعدد ما في السماوات من الملائكة وغير ذلك وعدد كل من خلق الله مرسلا وغير مرسل وأسمائهم وأسماء من أرسل إليهم يعني نبي نبي كده وكل نبي ومعاه قوائم بأسماء الأمة كلها يا سلام طب وما الفايدة من ذلك يعني إيه الفايدة من, من الكلام دوت لو احنا صدقنا ويعني ألغينا عقولنا ان في ملك فعلا نزل للسيدة فاطمة عليه الصلاة والسلام مات وبدأ يسليها ايه التسلية ان هو يقول لها كده وأما نوح عليه السلام فقد أرسل لي محمد بن محمد بن محمد بن مش عارف مين وأحمد بن فلان وابن عبد الحميد بن فلان وابن مش عارف ايه وأخت فلان وبنت فلانة وبنت علانة طبعا أمم بقى كتيرة خالص بيقعد بيقولوا مثلا كده كل شوية 30 40 ألف اسم ولا حاجة قال إيه الفايدة من كده أصلا يعني ما يعود عليها من التسلية في سرد الأسماء أساسا يعني طب نقول ملائكة مثلا ممكن يكون فيه في حاجة مفيدة يعني لكن خبر ما كان وما يكون إلى يوم القيامة وخبر سماء سماء أخبار السماوات دي جا- ده أح- أحدث الجرائد اليومية من السماوات دي أخبار السماء الأولى النهاردة إيه يقول لك بقى أخبار السماء الأولى النهاردة إيه وأخبار السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وهكذا ومش بس بس ومش بس كده وعدد و- كل ما فيها من الملائكة وغير ذلك وكل من خلق الله بأسمائهم ما بقى ده ما بيكذب بقى إيه تفتح معاه خالص يعني أبو لمعة ما يجيش فيهم حاجة الناس دي خالص ولو أبو لمعة شاف الكلام ده ما كانش اشتغل أصلا كان خد منهم واشتغل على طول مش هيحسن من كده وأسمائهم وأسماء من أرسل إليهم وأسماء من كذب ومن أجاب وأسماء جميع من خلق الله من المؤمنين والكافرين ده السجل المدني ده ولا إيه ده ولا السجل المدني والله في كل أسماء الخلق مسلمين ومؤمنين في هذا المصحف طب ده يبقى كام كام مليون صفحة ده النهارده شوف ارشيف في السجل المدني بتاع مصر بس يطلع كام مليون صفحه ارشيف بس اللي كتب فيه اسماء الايه المواليد والوفيات واللي راحوا واللي جايين ايه الكلام ده وايه الفايده اصلا من الكلام دوت لو ده حتى صحيح عقلا ما الفايده تعود على الناس من ذكر الاسماء دي كلها والاسماء كلها اصلا مكروره وكلام ده عشان يقعدوا يعملوا قا- بقاعده الانتخابات بيقعدوا كام شهر يعملوها وملهاش لازمه في الاخر يعني فما فما فما الفائده من نزول اسماء كل الخلائق في مصحف على على على على سيده حزينه لوفاه ابيها اي تسليه في هذا وأسماء المؤمنين وأسماء الكافرين وصفة كل من كذب وصفة القرون الأولى وقصصهم ومن ولي من الطواغيت ومدة ملكهم وعددهم وأسماء الأئمة وصفاتهم وما يملك كل واحد منهم فيه أسماء ده كلام ده هذا كلام الإيه كلام ابن جرير الطبري الرافضي فيه أسماء جميع ما خلق الله وآجالهم وصفة أهل الجنة وعدد من يدخلها وعدد من يدخل النار وأسماء هؤلاء وهؤلاء ده حاجة جميلة جدا لو الواحد يجيب نسخة ويشوف اسمه مكتوب فين جنة ولا نار ده الناس تت- ترتاح خالص وده كلام خلاص بقى ده كلام منتهي ده مصحف نازل مكتوب فيه أسماء أهل الجنة خلصنا كده فأنا أجيب وأشوف اسمي لو في أهل الجنة آه، خلاص بقى برطع ما أنا كده داخل الجنة داخل ما كده مش هيتغير ولو من أهل النار يبقى الله المستعان واخد بالك وفيه أسماء من يدخل الجنة وأسماء هؤلاء وهؤلاء وفيه علم القرآن كما أنزل لأن احنا معانا قرآن مش كما أنزل متحرف زي ما قلنا وعلم التوراة كما أنزلت سووا بالاثنين هو وعلم الإنجيل كما أنزل وعلم الزبور وعدد كل شجرة وحتى عدد الشجر ليه إيه الفايدة يعني مش مشكلة اكتب وخلاص وحاجة هحاسبك ها كلام ومدرة في جميع البلاد طبعا دي مصيبة كبيرة خالص ده يعني واحد واحد يعني نصاب كتب الكلام ده ده واحد نصاب رسمي لأن هذا الكلام كلام عبث ليس يفيد أحدا ولا و- ولا يكرم به أحد ولا يسلى به أحد لكن ده كلكم وما قاله الراوي بعد هذا الكلام كوم تاني تصور بقى كل هذه المعلومات الضخمة دي اللي هي أصلا غير معقولة أساسا وغير واردة ولا يمكن الاستفادة منها ولا قيمة لها في كثير من الأحيان مع ده كله كمان إيه بقى العجيب إن الراوي بيقول لك إن هذا كله الراوي يقول, يقول إن إمامهم قال وما وصفت لك بعد ما في الورقة الثالثة وما وصفت لك بعد ما في الورقة الثالثة ولا تكلمت بحرف منه يا حلاوة يعني كل هذا الكلام وكل هذه الأسماء أسماء الدنيا وأسماء الآخرة وأسماء الخلق واحد واحد رايح الجنة ورايح النار و... واسم أبوه واسم أمه مش عارف إيه ومن أو من سمع ومن أطاع ومن كذب ومن عمل وعدد الشجر وعدد البحار وعدد الدنيا والآخرة ده كله صفحتين بس ده ده اللي في أول صفحتين يا حلاوة طب والباقي يعني الباقي مكتوب في إيه ودول صفحتين حجمهم كام الصفحتين دول دول ورقتين ورقة كام في كام بقى دي دي حاجة جنون ورقتين بس فيهم كل هذه المعلومات وخد بالك وبقول لك هو في الآخر قد مصحفه ثلاث مرات تصور بقى يكون في إيه تاني يعني يا سلام بأي حجم يكون هذا الورق اللي يكتب في ورقتين منه كل هذه المعلومات ثم لماذا لم يستفد به الشيعة وفي كل هذا اللي كانوا يطلعوا لنا كل شوية كده قوائم النار قوائم النار ده مش معاهم حاجة العبط المغفلين وكل حد يقول لك فلان في النار فلان في النار فلان في النار وهم أجهل من دوابهم طب لو كان معاهم حاجة زي كده بقى موثقة وجاء من السماء نزل على على السيدة فاطمة كانوا فضحونا بيها بقى وكانوا جابوا لنا بقى سمينا كلنا في النار الصبح لكن فين الكلام ده طيب احنا قلنا من شوية ان ال- الراجل ده اللي اسمه الكليني في كتاب الكافي اللي هو صحيح عندهم نقل عن جعفر الصادق المعصوم الذي لا يخطئ والذي لا يختلف قوله معصوم جعفر ونقل عنه أصح كتاب عندهم أن فاطمة لما حزنت نزل عليها ملك وما كانش شايفاه سمع صوته وكان علي بيكتب وراها وكتب الكلام الايه ال- المزعوم هذا اللي هو كله كذب في كذب خزعبلات يعني طيب في دلائل الإمامة لابن جرير الطبري بتاعهم الرافضي قال إن هذا القرآن أو إن هذا المصحف نزل جملة واحدة من السماء بواسطة ثلاثة من الملائكة صدق مين فيهم بقى الاثنين كذابين قال وهم جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فهبطوا به وهي قائمة تصلي ده جالها ثلاث ملائكة ده ما حصلش مع النبي صلى الله عليه وسلم الكلام دوت ده ما حصلش مع سيد الخلق اللي هو إمام الأنبياء والرسل كان بيجي له جبريل بس ومن يجي لسيدة فاطمة اللي هي مش نبية ولا حاجة مع أنه يلزم هذا نبوتها يجي لها ثلاثة جبريل وإسرافيل وميكائيل مرة واحدة طب ليه؟ واحد مش مكفي يعني كتاب تقيل قوي ما هو كتاب كبير فعلا فهبطوا به وهي قائمة تصلي فما زالوا قياما حتى قعدت ولما فرغت من صلاتها سلموا عليها وقالوا السلام يقرئك السلام ووضعوا المصحف في حجرها طب ده ازاي ده المصحف اللي ورقتين منه ده فيها الكلام الكتير ده كله وهو بقى شوف الباقي فيه ايه ده كتب في كام مليون صفحة الكلام ده اصلا في الحقيقة يعني كيف وضعوه في حجرها فقالت لله السلام ومنه السلام وإليه السلام وعليكم يا رسل الله السلام ثم عرجوا إلى السماء فما زالت في مصلاها من الفجر إلى الزوال تقرأه حتى أتت على آخره ده كله كلام متناقض إن هو لو كبير كده قوي وفي أسماء الخلق كلهم ما يتقريش من الصبح للظهر ما يتقريش خالص من الصبح للظهر ده عايز له خمس ده احنا عندنا في الثانوية العامة لما بيذاعوا أسماء العيال الناجحين بيقعدوا من الصبح لغاية تاني يوم الصبح يقولوا أرقام بس مش أسماء كمان ومع أنهم من الصبح بيقولوا فيهم لم ينجح أحد لم ينجح أحد في مدارس كاملة بيطيروها يعني لم ينجح أحد لم ينجح أحد وبيقولوا بس الجماعة الناجحين بأرقامهم بيقعدوا من الصبح لثاني يوم الصبح فهم هتقرا السيدة فاطمة الكتاب اللي فيه أسامي الخلق كلهم نفر نفر من أول آدم لغاية القيامة واللي هو فيه قسم الجنة وقسم النار وعدد الشجر وعدد المدر وعدد مش عارف ايه وبتاع ايه وده ده دول, دول ورقتين بس في اول الكتاب الكلام ده كله ورقتين بس وباقي الكتاب بقى مش عارفين في ايه طبعا ده حاجه علم غيب يعني مش عارف هيبقى نا- ناقص إيه تاني في الدنيا ما تعرفش غير الحاجات دي هتقراه من الظهر من الصبح للظهر ده ده يا دوب تلاقيه في المصحف بتاعنا الصغير على قدنا ده مصحفنا احنا اللي هو على قدنا ده اللي هو ما- اللي بقينا من المصحف يعني 30 جزء اللي عندنا دولي يا دوب يتقروا في الحبه دولي يا دوب يعني يتقروا من الفجر للظهر لو حد يعني ها يعني راجل يعني ايه مفتوح عليه يعني يا دوب يقراهم في الوقت ده وما يلحقش كمان يخلصه الله المستعان تقول تقول الرواية الكاذبة ولقد كانت عليها السلام مطاعة فرضت طاعتها على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والوحش والأنبياء والملائكة يا سلام حاجة حاجة تجنن طبعا هذا الكلام ده هذا لم يكن لأبيها صلوات الله وسلامه على سيد الخلق والرسل أيكون هذا لها قالت قلت جعلت فداك ال- ال- الراوي طبعا بيصدق الساذج هذا طبعا هذا كله مستبرك يعني فلمن صار هذا المصحف بعد مضيها طب لما هي ماتت رضي الله عنها وصلى الله على أبيها ولعن الله الكاذبين عليها بعد موتها لمن صار هذا المصحف فقال دفعته إلى أمير المؤمنين فلما مضى صار إلى الحسن ثم إلى الحسين ثم عند أهله حتى يدفعوه إلى صاحب الأمر المهدي المنتظر يعني طبعا ده كلام كلام غاية في الضلال الذي يعتقد هذا الكلام لا شك أنه خارج خارج عن حياض الإسلام من يعتقد نزول ملك على بشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي نزول كتاب من السماء بعد القرآن فهذا كافر مرتد بإجماع جميع المسلمين فمن يقول هذا الكلام من الروافض فهو مرتد حلال الدم ومش بس كده ده عندهم مع المصحف ده يعني عندهم مصحف فاطمة دوت في بقى كمان ده هم يعني مش اكتفوا بتحريف القرآن وزعمهم ان هو اتحرف وان الصحابة غيروه بدلوه كلام من ده لا ده معاهم مصحف فاطمة أدوا ثلاث مرات ومش كمان بس كده وعندهم لوح فاطمة كمان واللوح ده غير المصحف كما يظهر من روايتهم أن اللوح لوح فاطمة هذا شيء آخر غير مصحف فاطمة ده عبارة عن إيه وايه الفرق بينه وبين مصحف فاطمة مصحف فاطمة كما بينا في الروايات المتناقضة المذكورة دي أنه أنزل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه بها ملك أو جاءه بها أو جاءه جاءها به الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل وشالوه معاهم كده من السماء وفي كل حاجة جملة واحدة فيه كل شيء يعني كل أخبار الدنيا والآخرة والحاجات العجائب دي وجاء في يا دوب كده نزل على طول من السماء ده القرآن الكريم على 23 سنة ينزل القرآن الكريم بتاعنا اللي هو ابويا عليه متحرف دوت ومش وصغير يعني والكبير عندهم قعد 23 سنة ينزل ده ينزل في ساعة واحدة في نص ساعة في ادوب كده يعني, يعني ايه ايه الموضوع والفايدة منه يعني نزل لايه وتعمل بيه ايه ومع مين فمصحف فاطمة نزل بثلاثة حمله ثلاثة من الملائكة أو جاء به ملك أراه عليها الفيلم اللي احنا قلناه من شوية دوت لكن لوح فاطمة ده بقى جالها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اللوح لوح فاطمة إنما نزل عليها في حياة النبي أنزل على النبي وأهداه لها النبي يا سلام يا سلام شوف بقى ماذا يقول صاحب الكافي وطبعا هم بيزعموا ان هذه الرواية وهذا اللوح ده سر من أسرار آل محمد طب السر يتقال كده لينا ويتحط في كتب كده ده انتوا ناس صحيح ما عندكمش أمانة خالص بقى ده سر من أسرار آل محمد ينشر في الكتب ويتقال للناس كلها واحنا نشوف احنا الجماعة الوحشين نشوفه ونشوفه ونمسخركم كده عليه دلوقتي ما كنتوا خبتوه ولاش فضايح فعلا ده سر خلوه سر روى صاحب الكافي عن أبي بصير هذا السر عن أبي عن, عن أبي عبد الله قال أبو عبد الله هو جعفر الصادق بيقول قال أبي لجابر بن عبد الله الأنصاري إن لي إليك حاجة متى يخف عليك أن أخلو بك فأسألك عنها فأسألك عنها قال له جابر في أي الأحوال أحبب أهلا وسهلا فلا تسألني اللي أنت عايش فقال به في بعض الأيام فقال يا جابر أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخبرتك به أمي أنه في اللوح, في اللوح مكتوب يا سيدة فاطمة أخبرت جابرا عن, عن هذا اللوح وفي دقيقة كده يعني, يعني هو دخل شاف معاها اللوح سلمنا صدق هذه الروايات المضروبة كلها حاجات ما تركبش خالص رأى اللوحة في يدها قالت له بقى كل اللي فيه في لحظة كده يعني وما أخبرتك أمي أنه في اللوح مكتوب فقال جابر أشهد بالله أني دخلت على أمك فاطمة عليها السلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله فهنيتها بولادة الحسين وده كان بيحصل كان أي حد يخش على أي حد كده من من أهل النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا ولا بناته ولا أي حد يخش يهنيهم بالولادة كده عادي خالص يعني والبعيد ده جاي منين بالظبط فرأيت في يديها لوحا أخضر ظننت أنه من زمرد ورأيت فيه كتابا أبيض شبه لون الشمس فقلت لها بأبي وأمي أنت يا بنت رسول الله ما هذا اللوح فقالت هذا لوح أهداه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في اسم أبي واسم بعلي واسم ابني واسم الأوصياء من ولدي وأعطانيه أبي ليبشرني بذلك قال جابر فأعطتنيه أمك فاطمة عليها السلام فقرأته واستنسخته فقال أبي فهل لك يا جابر أن تعرضه علي قال نعم فمشى معه أبي إلى منزل جابر فأخرج صحيفة من رق فقال يا جابر انظر في كتابك لأقرأ عليك فنظر جابر في نسخته وقرأ أبي فما خالف حرف حرفا فقال جابر أشهد بالله أني هكذا رأيته في اللوح مكتوبا بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين عظم يا محمد أسمائي واشكر نعمائي إلى آخر هذا الكذب الصراح الذي لا يقبله لا عاقل ولا مجنون وقبلته عقول هؤلاء الناس فده كمان حاجة جديدة إن هذا الكتاب هذا اللوح ده بقى هدية بقى مخصوصة حتى كده بقى من الوحي مخصوصة بقى للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته يعني يعني حاجة طبعا لا يمكن أن تصدق لأن هذا كله كذب صراح هذا الكلام لما يرويه الكذابون بعضهم عن بعض ثم هو يخالف أصول الدين وأصول الشريعة ولا معنى له في ذاته ولا يدل دليل معقول على صحة هذا الكلام بل إن صحته لو أن مثل هذا موجودا لاستفاض يعني الآن هو القرآن الكريم دوت الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد بينكر نزوله من من عموم المسلمين سواء خالف أو وافق السنة أو الشيعة حد مختلف إن القرآن ده أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الكل متفق على هذا الروافض يكذبوا ويقولوا هو محرف احنا نقول هو صحيح لكن ما فيش حد يمتري ان هو نزل اصلا التوراة احنا نمتري مع اليهود ان هي او او النصارى ان هي منزلة على موسى عليه السلام لا يشك احد في هذا من اهل ال ال الاديان لا يشك احد من اهل الاديان التوراة هذه انزلت على موسى عليه السلام قد نختلف انا اقول له هي هي فيها تحريف يقول لي لا سليمه الإنجيل هل يشك أحد من المسلمين أو النصارى أنه منزل على عيسى عليه السلام إن في أنزل إنجيل فعلا آه ما فيش حد يشك في هذا أنا قد أخالفه وأقول لهم هو حرف أصابته هذا التحريف يقول لا ما حصلش لكن في حد يجهل يجهل أو يتشكك أو لا يعلم بنزول واحد من هذه الثلاثة من أصحاب من أصحاب هذه الملل الثلاثة أبدا أبدا طيب معقول ينزل كتاب بهذا الحجم أفضل من كتابنا وأكبر وفيه ما ليس في كتابنا فيه بقى علم الغيب وعلم مش عارف ايه وبتاع ايه والحاجات اللي هي تخض الناس دي كلها وعامة المسلمين ينكرون ذلك يقولوا ما حصلش ولا ينقل هذا الكلام واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق إنما ينقله الكذابون عن طائفة ما ده يحصل مش ممكن يحصل الكلام ده خالص هذا هذا كما يقول العلماء علماء العقل مش النقل كمان مما تتوافر الدواعي على نقله دي ده حدث عظيم دي حاجة كبيرة جدا ده حتى الكفار اللي هم كفروا بالقرآن كانوا يعني بيقولوا ان في حاجة بتنزل اه في موجود حاجة اهي في قرآن هو بس احنا لا نكذبه لا ن... هذا جاءه به ابليس نقله مش عارف بس عن موجود هم عارفين هو موجود ما شككوش في وجود القرآن لكن بقى شككوا في مين اللي قال ومين اللي عمل ودي قصة تانية خالص لكن ينفع يجي كتاب بهذا الحجم وهذه الأهمية كتاب ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو على أحد من أبنائه صلى الله عليه وسلم وهو كما ذكروا كده في كل هذا العظائم ويخفى علم هذا ولا يذكر هذا ال هذا ال هذا الهراء أحد إلا طائفة ما معروفة بالكذب الصراح والافتراء والدجل والتلبيس وتبقى كل الأمة صحابة فمن دونهم لا يذكر أحد منه حرفا ولا يتكلم عنه أصلا هذا ما تأباه العقول ولا, ولا يقبله إلا العجول فقط كذلك أيضا مش بس كده ده ادعوا هم جماعة عندهم إسهال إسهال في الكتب والدعاوى كل حاجة بالمئة ألف والخمسمائة ألف والربعمائة ألف وحاجات كده يعني إيه هو حد يحاسبهم حد يقول تعالى نعد ده زي ذات اللي بيقول لما واحد سأل واحد قال له في كم نجمة في السماء قال له تريليون نجمة قال له 500 أو قال له 900 ألف 600 41 يا سلام شوف الدقة 41 قالوا يا عم مش 42 قالوا لا هم 41 بالظبط 900 ألف 641 قالوا أستاذ صلاح متشكك قال روح عدهم يبقى قابلني بقى هو يقعد يعد الرقم ده كله في السماء يعني فنفس الكلام هو مين هيعد وراهم هو في حد شاف حاجة أصلا هو في كتاب أساسا هو فين مصحف فاطمه دوت ما ما تقول له طب وروني نعده ونشوف الكلام الاكاذيب دي ان في اسماء اهل الجنه واسماء نكشف على نفسنا في الكتاب نشوف احنا فين بالظبط يقول لك ما هو مش معانا الكتاب دوت الله امال مع مين يقول لك ما هو مع المهدي المنتظر طب هو فين ما هو ماسك الكتاب طب هو فين اصلا الكتاب ما هو مع المهدي المنتظر طب والمهدي فين مع الكتاب طب هم الاثنين راحوا فين مفيش في الهوا يعني ده نصب ده نصب باسم الدين بقى ده نصب رسمي يعني يعني كل حاجة حالة على جهالة فبقابلني بقى حيرني يا طيطة فين المهدي مع الكتاب الكتاب مع المهدي لا المهدي موجود ولا الكتاب موجود ولا حاجة خالص وأي حاجة يغلبوا فيها ما يعرفوش يودوها فين وعشان يتوهوها منا يقول لك هي مع المهدي طب واحنا عارفين المهدي فين أصلا ولا أنتوا عارفين هو فين أساسا ده أنتوا أنفسكم يا معاشر الشيعة لا تعرفون أين المهدي يبقى أنا هعرف هو فين أنت نفسك أيها الشيعي لا أنت ولا كبراءك يعرفوا يقول لك المهدي فين ولا مش مصدق اسالهم قول لهم فين المهدي دوت اللي ما طلعش بقاله 1200 سنه موجود فين دلوقتي هيقول لك في استرداد بقى فين استرداد ومين شاف استرداد ده ومين دخله ومين شافه أي حاجة ورونا صورة للمهد احنا النهاردة في عصر التكنولوجيا وعصر الفضائيات طب حتى اتكلمنا في التليفون مش عايزين نشوفه يا عم خلاص يدينا تليفون يعني اي حاجه وقلنا مكانه فين صوره صغيره كده ليه ولا حاجه سكتوا الناس دي كلها الشعب ده الجماعه الشيعه كلهم في العالم مش يستاهلوا صوره منه يه- يهديهم ده راجل لسه موجود اهو مكالمه تليفونيه بس مباشر اي حاجه رساله ولا كلام ولا سلام ولا معبرهم كده خالص وهو المسؤول عنهم وهو صاحب الامر وهو صاحب البيعه وهو امام الجهاد وامام الصلاه وامام مش عارف ايه وبتاع ايه شايل الليله دي كلها ولا بيظهر خالص يا سلام ده أي مسؤولية تلك ده أي ده, ده أي موضوع ده بالظبط ده أي أي تقصير هذا بل أي خيانة تلك لأمته لما يبقى واحد مسؤول عن أمة بقاله 1200 سنة وقاعد مستخبي ما بيطلعش ومسا- وسايبها للجماعة الجهلة واللي هم غير معصومين يدوروها والدنيا كلها واقفة عليه عندهم الحج لا يحج إلا بالمهدي مفروض الجهاد لا يجاهد إلا تحت راية المهدي لكن هم لما يعني غلبوا خالص قال الخميني ده والجماعه النصابين اللي معاه وعملوا ولايه الفقيه وقالوا الفقيه شيل زيه زي الامام طب ما الامام موجود هو الامام غائب ما هو موجود يعني حي ومستخبي ليه ما يطلع يعمل حاجه ويرجع فاخترعوا حاجه اسمها نيابه المهدي يعني حاجه كلها شغل ايه نصب في نصب كانك تعامل مع واحد نصاب بالظبط تقول له فين دي يقول لك حاضر ويعمل لك اي حاجه يسكتك بيها طب ووريني دي يقول له بقى بكره بس لا اظبط نفسي واديك اي حاجه يسك- يلهيك فيها وهكذا ايه ده اي دين هذا دين الخداع وال وال وال والغموض والكذب والضلال والترهات والتناقض حاشا دين الله ان يكون كذلك ايه ده تحس انك انت قاعد مع- مع مجموعه نصابين كتب كتب نصب كلها لكن دين الله الحق تعال شوف السنه المطهره التي ن- التي نناصر عليها حرفا حرفا ولا يمكن لاحد قط ان ياتي بحديثين عندنا متعارضين متعارضين ابدا ونتحدى على هذا اهل الارض جميعا اولهم واخرهم ان حد يجيب لنا حديثين في كتبنا كتب السنه المشرفه المطهره بينهما تعارض صحيح ويثبت هذا التعارض ابدا ابدا وده احنا قاعدين اهو اللي لا يبعت اللي لا يبعت احنا قاعدين الى ان يشاء الله عز وجل لكن كل كتاب عندهم كل مس... كل مساله تلاقي كلام اه وكلام لا واولها يركض واخرها وده يقول كلام ده يقول عكسه وعايزين الناس تصدق الكلام ده كله وفي الاخر كله في شنك لما نغلب بقى وه- وصلنا للاخر فين يقول لك في السرداب سرداب من احالك على غائب فما انصفك لو واحد يتليك عنده فلوس وعمال تلف وراه ويماطلك يا عم هات الفلوس يهديك يرضيك لا بدأك يوم الخميس والخميس جه لا بيوم السبت السبت جه يوم الاربعاء جاي الاربعاء جاي يوم العيد العيد جاي يوم العيد اللي بعده فالاخ تقول له بقى اخنقك هات الفلوس فيقول لك روح خدها من محمد اقول له محمد مين يقول لي محمد محمد مين يعني محمد يا عم اللي- اللي- محمد اللي قاعد اللي ساكن في الشارع شارع ايه اللي قاعد في الدنيا ده الناس اللي بتعدي من قدام بيتهم رايحين جايين الله ايه ده ايه ده مجنون ده ولا ايه محمد ايه ده اللي يديني فلوس ده يبقى ايه ده مجنون نصاب مجنون كمان نفس الكلام فين يا جماعه الحته دي دي عند المهدي المهدي ده فين اهو موجود في السرداب فين السرداب في الدنيا يعني اروح له منين اقابله ازاي طب يعني افهم ايه اصبر بقى لغايه ما يطلع يا اخي احنا ورا- انت وراك حاجه طب اصبر كام سنه يومين يعني شهر شهرين سنه لا اصبر طب انا هموت خلاص اهو فين هو لا اصبر كمان شويه ابنك يبقى يكمل ان شاء الله ابني اه مش مشكله عادي لازم تصدق وتصبر وابنك اللي اللي- وابن لابني وابن ابن ابن ابن ونقعد اهو بقى لنا 1200 سنه الشيعه قاعدين مستنيين ملطوعين قاعدين ملطوعين مستنيين الراجل يطلع والراجل ما طلعش ما دخلش عشان يطلع ويقول لك صدقوا الكلام ده وعندهم عين يتكلموا عن السنه ويجيبوا ويجيبوا حاجات ليت ان عندهم مثلها يقول لك بيشبهوا بحاجات من كتبنا يا سيدي احنا راضيين هاتوا لنا عندكم زي كده واحنا نصدقكم تتكلموا في ايه تتكلموا في ايه فيقول لك اصل في البخاري مش عارف عباره مهمه تدل على مهمه ايه يا عم ده انت عندك حاجات زي الدبش حاجات تخرم عين اللي ما بيشوفش عندك يعني كده زلط زلط وعندك مصائب ملهاش عد تكلم ايه تكلم في ايه شوف بلاويك الاول حل الاشكال اللي عندك ده قول لنا فين المو... فين الراجل التايه بتاعكوا دوت فين دوت عشان نتكلم لان هو هو القائم بكل شيء انت ما حدش منكم عارف حاجه وكل حاجه عنده عنده عنده طب هو فين اللي عنده كل حاجه دوت وما الفائدة ما الفائدة عقلا أن يربط أمر الأمة كلها بشيء ثم يختفي هذا المربوط به ينفع ربنا يبعت نبي والنبي ده يستخبى استخبى ليه امال هو جاي ليه أصلا استخ... ايه الفايدة يعني ومستخبي ليه اهو مستخبي وكل حاجة مربوطة بإيديه كل حاجة مف... معه مفتاحه كل شيء العلم معه والقرآن معه وال... كل مستخبي مستخبي ليه حضرتك اهو مستخبي طب أي أي منطق يعني اهو مستخبي اقعد بقى استنى فيا جماعة دول إسهال في الدعاوى لأن ما حدش هيحاسبهم ولا حد بيقول لهم فين يقول لك فين يقول لك اوعى المهدي يعني بقابلني يعني فبيدعوا بعد كل ما سبق كمان نزول 12 صحيفة هو حد هيدفع حاجة قول تتضمن صفات الأئمة في حديث طويل يرويه صدوقهم بل كذوبهم ابن بابوية القمي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما يفترون عليه إن الله تبارك وتعالى أنزل علي اثني عشر خاتما واثني عشر صحيفة اسم كل إمام على خاتمه وصفته في صحيفته يا سلام ربنا منزله 12 خاتم و12 صحيفة كل كل إمام يجي يستلم خاتمه وصحيفته إيه ده يعني هذا طبعا كذب من ضمن الكذب مش محتاج نتكلم عنه كتير يعني يعني كل واحد معاه صحيفة كمان الصحيفة دي فيها صفته ومحتاجة في الصحيفة اللي فيها صفته دي ما هو شايف نفسه وعارف هو مين طب هو مش معصوم واللي قبله معصوم وكلهم بيسلموا لبعض والنص جاء عليهم ما الفائدة من إعطاء صحيفة فيها اسمه أصلا وصفته ليه ما هو مصدق مفروض يعني لو هو فعلا مصدق ولو هو مو... لو حاجة من دي حصلت أصلا لكن هذا كله كذب في كذب طبعا الجماعة هيقعدوا يألفوا كتب لغاية الصبح ليه عشان يداروا الفضيحة التي زلزلت مذهبهم من عدم ورود أي شيء مما يزعمونه في كتاب الله العزيز هو سبب الإسهال ده عندهم في اختراع الكتب والصحف والألواح والحاجات دي هي المعضلة دي هو ده الورم اللي عندهم اللي عامل لهم ورم في دماغهم إن القرآن الكريم خذلهم لأنهم مجرمون وليس في القرآن شيء قط مما يفترونه ويزعمونه من عقائد وأكاذيب فهيعملوا إيه قال لك لا ما القرآن ده محرف وعندنا كتب تانية غير القرآن بس كان ده الحل ده المخرج من الورطة اختراع كتب كثيرة فيها ما ليس في القرآن زعموا لأن القرآن الكريم لم يذكر شيئا من ترهاتهم تلك وكانت دي فضيحة بالنسبة لهم لما الحاجات دي مهمة كده قوي عندنا ودي أسس ديننا ومش عارف القرآن ما يجيبش عنها ولا كلمة فيقولوا فماذا يفعلون مع أتباعهم يضحكوا عليهم ازاي يقول لهم لا ما خدوا بالكم اصلا هذا القرآن ما جاش في الحاجات دي ليه لأنه متحرف وكانت فيه بس هم حذفوها الصحابة الوحشين دول ومش بس كده كمان ده احنا عندنا خام كتاب فيه ما ليس فيه بقى الحاجات دي بالتفصيل الممل اسمع تأليف بقى مش انتوا عايزين من دي هنجيب لكم من دي طب هي فين الكتب دي كلها على بعضيها ما احنا للاسف خدنا منها بس سطرين دول والباقي عند المهدي وبقابلني يعني فهذا اعتقاد من يثبت عليه الاعتقاد اللي ذكرناه هذا من كتبهم المعتمدة وأنا لا زلت أقول وسأظل أقول أتحدى أي أحد سني أو شيعي أن يثبت أن هذا الذي لأن في بعض السنة مغفلين لا يصدقون يصدقون الشيعة يصدقون الشيعة الذين يستغفرونهم ويتقون عليهم ويلبسونهم العمم صدقوهم هم ويكذبون نحن فبقول لهم اهو سواء كان واحد شيعة أو واحد من أتباعه من زيوله المغفلين أن يثبت أن شيئا مما قلناه ليس في كتبهم وصحاحهم ولولا أننا لا نجد وقتا لجئنا لكم بالكتب وعرضنا منها كما يفعلون لكن ما عندناش وقت واحنا واثقين قوي من نفسينا مش م... لن لن يصدقنا الكتاب المعروض لا ده احنا بنقول اهو اي نسخه اي نسخه عندكم بصوا فيها اي نسخه من كتاب ذكرناه نحن لكم هنا وكلامنا مسجل مش كلام مش مش فض مجالس ده كلام مسجل موجود اي كتاب عزونا له حرفا من كتب الشيعة المعتمدة عندهم ولم تجدوا فيه هذا الحرف فنحن كذابون وأنتم صادقون في كل كذبكم لكن هذا لن يكون ولو دخل الجمل في سم الخياط لأن كل ما نقوله فعلا وحقا وصدقا موجود عندكم ولسنا في حاجة للكذب عليكم مش محتاجين نكذب لكم كذبة أو نعمل لكم فضيحة لأن كتبكم كلها فضائح تغني عن الكذب مش محتاج أعمل لك مصيبة أنك أنت أبو المصايب فأقول فيك إيه وكل شيء فيك انتقلوا بعد هذا إلى عقيدة الروافض الشيعة في السنة ما سبق هذا كله بكل هذا التشوه والسوء كان اعتقادهم في كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الذي تكفل الله بحفظه وكذبه اللئام فقال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال اللئام لم يحفظ بل حرف فلعنة الله على اللئام ده اعتقادهم فيه فكيف يكون اعتقادهم في السنة اعتقاد الروافض في السنة يقوم على خمس مسائل المسألة الأولى أنهم يعتقدون أن أقوال أئمتهم الاثنى عشر كأقوال الله ورسوله وكما سنرى أنه لا مانع أنك أنت تنسب قولا قاله جعفر تقول قال الله عز وجل ده كلام جعفر لا قال الله ما هو كلام ربنا جعفر يعني عادي يقول اللي ربنا بيقوله عادي يعني مفيش مشكلة أو تنسب كلام جعفر تقول قال صلى الله عليه وسلم فيما قاله جعفر أو فيما قاله الحسن أو الحسين أو علي أي كلام منهم نسبوا لله عاد نسبوا النبي صلى الله عليه وسلم عاد ما تفرقش كل واحد ما هو كله في الآخر كلام واحد يصب يعني يخرج من مشكاة واحدة فهم يعتقدون وسننقل كلامهم في هذا كما ننقل كلامهم دائما نحن ما نذكر كلام أحد من السنة احنا لا- اللي لاحظ واللي متابع معنا من البداية لم ننقل كلام واحد من أهل السنة قط لسه لا جبنا كلام شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين ابن تيمية فيهم وهو كلامه الب- المتقن في الرد على أعاجيب هؤلاء الجهال في كتابه الفذ منهاج أهل السنة اللي نقض به منهاج أهل, أهل الندامة بتاعهم دوت وبين فيه جهلهم بالمعقول والمنقول وأنهم ليسوا شيئا أصلا ولا جبنا كلام الشعبي ولا كلام الشافعي ولا كلام ابن بطة ولا كلام أي حد خالص خالص يعني فلسه إلى الآن بننقل كلامهم هم بس وبنبين أن هذا الكلام لوحده من غير ما نعلق عليه كمان فضيحة فكيف إذا نقلنا كلام علماء الإسلام كلام الإمام مالك فيهم وكلام الإمام ال- الشافعي وكلام الشعبي وكلام فلان وعلان ده أنا مش هجو... ده لسه بعدين في الآخر عشان احنا الآن بننقل كلامهم هم بس فأول أول أول مسألة من مسائل متعلقة باعتقادهم في السنة هم أولا بحيث يبقى كلام واضح ومعروف هم يقصدوا إيه بالمصطلحات أقوال الأئمة الاثنى عشرية عند الروافض تساوي أقوال الله وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في العصمة والصدق وكل حاجة طيب ثانيا قولهم بإيداع الشريعة عند الأئمة الاثنى عشر إن الشريعة كلها اتلمت كده واتخزنت خزنوها خلاص دخلوها الدولاب عشان احنا جايين لما احنا نمشي هيطلعوها تاني عند الأئمة الاثنى عشرية طب الأئمة الاثنى عشرية فين آه كلهم ماتوا رضي الله عنهم وبرأهم من أكاذيب المرجفين هؤلاء المجرمين لسه التا... لسه بقى الثاني عشر اللي هو ما اتخلقش خالص دوت المهدي المنتظر ما ده رقم 12 يعني شريعة فين يقول لك عند المهدي المنتظر هنخش نفس الدوامة تاني يعني بقى انسى خالص انسى موضوع الشرع ده خالص ثالثا ردهم لروايات الصحابة كل روايات الصحابة مردودة عند الشيعة يعني هم يقبلوا الحاجات اللي ملهاش أساس خالص ملهاش أصل ويردوا كلام الصحابة خامسا انفصالهم عن جماعة المسلمين بمصادر خاصة لهم في تلقي السنة الجماعة عندهم طرقهم الخاصة التي يأتون فيها بالسنة بعيد بقى عن الكلام الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده خالص احنا بنسلم بنقول كلام مش, مش لازم اتصال السند والانقطاع وال... والت- والحاجات دي كلها والرواة والش- والشيوخ والتلقي والسماع ايه الكلام دوت ده كلام ما يجيبش هم هيجيبوا من فوق خالص يعني هذه المسائل الخمس عليها يكون مرتكز كلامنا في اللقاءات القادمة إن شاء الله عز وجل عن اعتقاد القوم في السنة حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى ما هم بأمة